بضعف الخلق وجمل في حب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد آه، إخواني وأخواتي آه، أحبابي وأولادي وبناتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على الخير ويجعل خير كلامنا ذكره سبحانه وتعالى وأن يصفي قلوبنا لحبه وأب- وأبداننا لقربه أحبتي تسامحوني على هذا التأخير والله يعني كان الطريق فيه مشاكل في الطريق وتأخرت كثيرا فتسامحوني آه، آه، الليلة دي احنا نتكلم عن شيء اسمه الجمال جمال الجمال صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى وأيضا صفة عظيمة للأولياء والأنبياء والعلماء والأتقياء الجمال إن الله جميل يحب الجمال تعالوا ناخد الموضوع من أوله ونشوف آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن الجمال بل والله سبحانه وتعالى نفسه ماذا قال عن الجمال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الرجل يحب ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال من هذا ال- ال- الحديث نعرف إن أي شيء فيه جمال يحبه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحب الأخلاق الجميلة ويحب آه، ال- ال- الأشكال الجميلة ويحب المظهر الجميل ويحب القول الجميل ويحب الفعل الجميل ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلمة آه، توزن بالذهب قال الله عز وجل بالجمال يعرف والله عز وجل بالجمال يعبد الله عز وجل بالجمال يعرف والله عز وجل بالجمال يعبد بالجمال يعرف يعني آه، كل شيء عن الله جميل أسماؤه كلها جميلة قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى جميلة هتلاقي مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كل أسماء الله حسنى وجميلة وعظيمة حتى الأسماء التي تدل على القهر والجبروت كقوله تعالى آآ آآ القهار سبحانه وتعالى آآ آآ أيضا جميل ليه؟ لأنه بيقهر الظالمين وبيقهر ال- المعتدين وبيقهر المتجبرين وده جمال لأن قهر الناس لبعضهم البعض بالباطل ده قبح ظلم الناس لبعضهم البعض قبح سفك الدماء قبح آه، أكل الأموال قبح آه، آه، هتك الأعراض وتناول آه، الناس بالألسنة وتشويه صورتهم أيضا قبح لذلك انتقام الله من هؤلاء وقهره لهم آه، جمال سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى جميل في أسمائه إيه كمان الله سبحانه وتعالى جميل في ذاته الله عز وجل جميل في ذاته من جمال الله في ذاته آه، أنه سبحانه وتعالى آه، حجب حجب نفسه بالنور يعني أنا عايزك تتصور إن حجب الله سبحانه وتعالى جمال فوق جمال فوق جمال ابن عباس رضي الله عنهما بيقول إن الله حجب ذاته بجمال أسمائه حجب الذات بجمال الصفات وحجب الصفات بجمال الأسماء وحجب الأسماء بجمال الفعال فحجب جمالا بجمال بجمال سبحان الله حتى آه، لما ني- لما نيجي نقرأ كده في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كلام كلام جميل طيب شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، آه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور حجب الله خلقه عنه سبحانه وتعالى بالنور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أنه نزع الحجب بينه وبين خلقه هذه الحجب من النور لاحترق كل شيء من جمال الله سبحانه وتعالى وما تنسوش الجبل الذي الذي تجلى الله له على آه، أرض مصر الحبيبة أرض مصر العزيزة في سيناء الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام لما قال آه، رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل شوف الجبل اللي دلوقتي س- سيشاهد جزء من تجلي له فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وبالمناسبة هي دي الأرض الوحيدة المكان الوحيد الذي تجلى الله له فيما نعلم ليس هناك مكان في العالم تجلى الله له إلا في هذا المكان وهو في مصر فيما نعلم إلى الآن فجمال الله سبحانه وتعالى جمال عظيم بقول لحضراتكم لو لم يحجب الله عز وجل خلقه عنه لا لا لأحرقه جميعا سماواته وأرضه وخلقه وإنس وجن و وكل المخلوقات لذلك جمال الله له تأثير عجيب على الخلق الله سبحانه وتعالى تأثيره وتأثير جماله على الخلق تأثير عجيب فمن جمال الله عز وجل أنك كلما اقتربت منه ازددت جمالا شوف الناس لما بيجوا يصلوا لما يجوا يصلوا يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فصل لربك وانحر وقال الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب كل ما تصلي وتسجد لربنا تقترب منه سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيوم ربنا يجملهم بصفات ليس للخلق مثلها قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني اللي بيصلي ده ربنا بيجمله ويحسنه ويزينه زينة مش موجود زيها في الدنيا زينة الخشوع والسجود والركوع والأدب والخضوع والتسبيح والدموع دي مش موجودة غير عند المسلم بس ليه؟ لأنه قرب من ربنا تاج موضوع فوق رأسه وفوق جبهته ووجهه حينما قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود كلام كلام جميل أما تقرب من ربنا يقوم ربنا يزينك ويجملك خد بالك في زينة للبدن ودي ربنا أمر بيها برضه آه، خذوا زينتكم عند كل مسجد تتزين وانت رايح المسجد بالملابس النظيفة الطاهرة الجميلة تتعطر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر في صلاة الجمعة أيما رجل اغتسل وغسل واغتسل و وبكر وابتكر ومشى ولم يركب آه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومس من طيب امرأته التي هو في بيته ثم ذهب إلى المسجد فاقترب من الإمام وأنصت واستمع ولم يلغو كانت خطواته كل خطوة بصيام شهر وقيامه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسألة أو بصيام سنة وقيامها المسألة عظيمة الن- النظافة شيء جميل والنبي عليه الصلاة والسلام قال م- منبها ومشيرا على المسلمين انهم لازم يبقوا نضاف شكلهم جميل قال احسنوا ثيابكم وركابكم حتى تكونوا في الناس كالشامه اما الناس تشوفكم كده تقول يا سلام ده احنا ما شفناش النظافه دي قبل كده وكذلك الانبياء والرسل كانوا جمال وعظ- وعظام نبي الله ادم كان اجمل الخلق نبي الله يوسف اخذ شطر الجمال وكان هناك من الصحابه رضي الله عنهم آه، آه، آه، أيضا منهم الجميل جدا رضي الله عنهم كان من- من ضمنهم كان آه، آه، آه، آه، جرير بن عبد الله البجلي جرير رضي الله عنه كان سيد من سادات اليمن وكان جميلا طويلا وسيما وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عنه آه، جرير يوسف هذه الأمة جرير كان جميل لدرجة أن جماله كان آه، مبهر وقال جرير شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الجمال قد إيه شوف النبي مش بس الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي آه، يعني جميل يحب الجمال لا والنبي كمان كان جميل ويحب الجمال وجمال النبي عليه الصلاة والسلام هيجي لنا بعد قليل قال جرير اللي هو الصحابي الوسيم قال جرير آه، آه، ما استأذنت على رسول الله من يوم أسلمت إلا أذن لي وما نظر إلي إلا ابتسم وما نظر إلي إلا ابتسم عمره ما بص في وجهه الجميل ده إلا والنبي تبسم له رضي الله عنه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم جرير بيحكي موقف جميل جدا بيبين قد ايه الصحابه رضي الله عنهم كانوا مهتمين بشكلهم الجميل ومنظرهم وكلامهم واخلاقهم آه، آه، قال جرير اتيت آه، زائرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقتربت من المدينه اخرجت عبيتي العبيه اللي هي آه، صندوق زي شنطه السفر كده فيه ثياب مطبقه ومرصوصه قال فاخرجت فيه ح- منه حلتي فأخرجت منه حلتي وارتديتها وأحسنت من مظهري ثم توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخلت رمقني القوم بأبصارهم الناس قعدوا يبصوا له كده لحد ما وصل فتعجب والصحابة كانوا أذكياء فجلس جرير وقال لأحد جلسائه هل ذكرني رسول الله بشيء هي الناس اهتموا بيا قوي كده ليه لما أنا دخلت هل ذكرني رسول الله بشيء قال نعم ذكرك بأحسن ذكر قال سيدخل عليكم الآن جرير هي- هيدخل عليكم الآن جرير آه، إلا أن عليه مسحة ملك أو إيه على وجهه مسحة ملك يقول هيدخل عليكم جرير دلوقتي آه، آه، و- ووصف فيه وصفا عظيما وقال من ضمن الوصف سيكون في وجهه جمال كأني ملك مسح وجهه بنور وبهاء وبضياء وانتوا عارفين ان العرب كانت تسمي الجميل والذي عليه جمال مبهر انه ملك فاكرين ماذا قالت النسوة على يوسف عليه السلام قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم فتشبيه الجمال بمل- بجمال الملائكة او بمسحة الملائكة هذا كان منتشرا عند العرب فقال آه، آه، آه، إلا أن في وجهه أو على وجهه مسحة ملك شوفوا الجمال ده كله بقى في كوم وجمال النبي عليه الصلاة والسلام في كوم تاني النبي كان جميل جدا جميل خلقا وجميل خلقا النبي عليه الصلاة والسلام كان جماله الخلقي معروف كما تعلمون قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم تصور بقى لما هذا الخلق العظيم يكون على شكل جميل وما في أجمل منه ولا في زيه أصلا هيبقى شكل الجمال إزاي النبي عليه السلام كان من جماله أنه كان أبيض مشرب بحمرة ولكنه كنت إذا نظرت إليه شعرت أنه فيه ضياء لا يؤذي عينيك أي حاجة فيها ضياء بص كده للنور هتحس إنك أنت عينيك مزغللة لكن النبي عليه السلام أبيض ومنور ولكن إذا نظرت إليه ما تحسش إن عينيك آه، آه، آه، بتألمك بل تشعر أن عينيك تسعدان إذا رأيت رسول الله الكلام ده في حديثين آه، هنذكرهم ومن دول من أجمل الأحاديث الحقيقة آه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له هل كان رسول الله هل كان وجه رسول الله يلمع كالسيف هل النبي عليه الصلاة والسلام وجهه كان بينور كده زي السيف بيبرق زي السيف في- في الضياء قال لا بل كالقمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه كالقمر قال لا بل كالقمر قالوا لأن القمر يضيء ولا ولا يؤذي العينين وأبيض و- ومستدير وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استدارة فيه استدارة آه، آه، الحقيقة إخواني بيقولوا لي إن إحنا محتاجين فاصل وأظن إن إحنا هنطلع كذلك لصلاة العشاء بإذن الله عز وجل نترككم مع هذا الفاصل ونذهب جميعا لصلاة العشاء أنا كمان هصلي بإذن الله تعالى ونعود بعد الأذان والصلاة إليكم بإذن الله عز وجل لنستكمل حلقاتنا أستودعكم الله
خوف ونعوم أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناها لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي الله الله
قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير
عفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك أستجير
أنا العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى القدير أنا العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى القدير فإن عذبتني فبسوء فعلي فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر وإن تغفر وإن تغفر فأنت به جدير من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك أستجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك استجير
عصيت وتبت من ذنبي وإني عصيت وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير عصيت وتبت من ذنبي وإني عصيت وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير أفر إليك منك وأين إلا أفر إليك منك وأين إلا إليك إليك إليك يفر منك المستجير
من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك استجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك استجير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هدي الحبيب عن أم بجيد رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش
الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أولادي وبناتي جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم آه، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى و آه، يعني في إخوة وأخوات أيضا الحقيقة طلبوا إن ال- آه، البرنامج ما يكونش بعد صلاة العشاء آه، بفواصل بإذن الله تعالى آه، أستاذ محمود استجاب مشكورا آه، بعد كده الأذان مش هيقطع البرنامج إن شاء الله تعالوا بقى ن- نكمل موضوعنا آه، في جمال الله سبحانه وتعالى وجمال هذا الدين وجمال الأنبياء وجمال الرسل و- وقفنا عند جمال النبي صلى الله عليه وسلم سئل البراء بن عازب هل كان وجه رسول الله يلمع كالسيف قال لا بل كالقمر واحد تاني من الصحابة رضي الله عنهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمر فيها بدرا ويرتدي حلة حمراء النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس ملابس حمراء شوف بقى وجهه أبيض مشرب بحمراء ومرتدي ملابس حمراء فقال النبي صلى فقال الرجل فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر فإذا رسول الله عندي أجمل من القمر النبي كان أجمل من القمر إيه إيه أنس بن مالك قال ما مسست خزا ولا ديباجا ولا حريرا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه خرج شوف وكأنه أخرج يده من جونة عطار قال ما شممت عنبرا ولا مسكا كطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رائحة بدنه ورائحة عرقه تخيلوا عرق النبي كان كان طالع ريحته مسك واحد من الصحابة اللي كان صغار قال رأيت الناس عندما خرج رسول الله من وضوئه يأخذون يده ويصافحونه ويضعون يده على وجوههم قال فوقفت معهم فأخذت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأعطر من المسك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى بين الناس سلم على الكبير والصغير ويأتي على الصغار ويمسح على خدودهم قال ورأيت الصحابي كان صغير أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي الأطفال واحدا واحدا واحد واحد النبي يمسح كده على خديه فقال فمسح على خدي فلم يزل أثر عطر يديه صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى إلى بضعة أيام النبي عصام كان جميل الدين ده جميل جمال هذا الدين لن يكفي أن نتحدث فيه في حلقة واحدة وبالذات حلقتنا للادي للظروف اللي أنا ذكرتها لحضرتكم قبل كده لكن تعالوا بقى نشوف مشهد من مشاهد الجمال وبإذن الله تعالى نكمل في المرة الجاية لكن تعالوا نشوف الأول شوفوا بعض جمال خلق الله لنستدل بالمخلوق على الخالق وبالمملوك على المالك وبالمرزوق على الرازق وبالمبدع على المبدع لهذا الجمال الله بديع السماوات والأرض تعالوا نشوف هذا المشهد من بعض آثار الجمال كما قال ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا ربنا هو الجميل على الحقيقة وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان تعالوا نشوف هذا المشهد من هذا الجمال وهسيبكم عليه معاه ولن أعلق عليه حتى تستمتعوا بهذا الجمال تفضلوا معي
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء
طيت على الحسن العبقى فالورد تطوع
وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحويه نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا طيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحويه نزقا ورحمة أمته
سبحان الله العظيم آه، كل الجمال ده وده جزء بسيط علشان آه، يعني يضيق الوقت أيضا وهنكمل في المرة الجاية إن شاء الله تعالى آه، ده قليل من كثير وغيض من فيض لكن الحقيقة من ننتقل من الجمال آه، جمال الألوان وإبداع الأشكال والمناظر وال و- وهذا التناسق بين المخلوقات وبعضها آه، لجمال الأخلاق يمكن لاحظتم أن حضراتكم في خفافيش بتطير وبتاخد كده من ظهور الصبار آه، واحد يقول طب ايه الجمال اللي في كده لو حضراتكم كنتم دققتم النظر كنت هتلاقوا احد الخفافيش دول شايل لابنه الصغير والابن بيرضع منه وهو بيطير آه، يا طبعا الانثى يعني شايله ابنها الصغير والولد بيرضع وهي بتطير بتاخد رزقها اللي ربنا كتبه لها المظهر المشهد ده آه، يعني الحقيقه لفت نظري جدا وعدته كذا مره عشان اتفرج عليه واشوف قد ايه ربنا بيضع الجمال في مواضع يمكن احنا ما نلاحظهاش بس تدقق النظر هتلاقي مواضع جمال كتيره جدا في كل حاجه حواليك كن جميلا ترى كل شيء جميل تعال نشوف نوع اخر من انواع الجمال آه، وهو آه، جمال العاطفه الحقيقه آه، العاطفه موجوده في كل المخلوقات هتلاقوها في الوحوش والهواب والدوام والدواب وكل المخلوقات المرة دي آه، الحقيقة آه، آه، كلب شاف طفل قعيد آه، من ذوي الاحتياجات الخاصة فلاحظ كده ان الطفل مش قادر يقوم مش قادر يلعب تعالوا نشوف هذا ال- الكلب كيف اظهر عاطفته لهذا الطفل المسكين اتفضلوا معايا
أضفيت على الحسن يقوموا علشان العبقى يخليه يلعب معاه الورد بيحاول يقومه الكلب آه، لا زال حاسس ان الطفل مش قادر يلعب فبيقول له آه، يعني شوفه بيجر شكله كده تعالى العب معايا قوم تعالى نلعب مع بعض قوم تعالى نلعب. انت ما مش ما بتقومش ليه فالطفل مش قادر يشرح له مش قادر يشرح له فين لما الكلب هيكتشف ان الولد مش قادر يقوم انا عايزكم تلاحظوا وهسيبكم بقى مع بقية المشهد
طهره فلا يحويه نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا طيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحويه نزقا
الحقيقة الله في- جميل في كل شيء سبحانه وتعالى جمال الله أعظم من كل جمال وجلال الله أعظم من كل جمال وجماله أعظم من كل جمال وقربه أعظم من كل من كل قرب وحبه أحلى من كل حب سبحانه وتعالى حباتي آه، زي ما آه، وعدنا حضراتكم إن دي بس كده آه، كانت البداية المرة القادمة إن شاء الله عز وجل آه، آه، يعني هنكمل حلقتنا الله جميل يحب الجمال آه، آه، في مثل هذه الأوقات التي نحن فيها في مصرنا الحبيبة وفي آه، عالمنا العربي والإسلامي أحبتي بالله عليكم كفاية اللي بيسمعني ممن يسيء أو يقطع طريق أو آه، آه، يعني آه، يتكلم في أعراض المسلمين بالله عليكم كفاية كفاية ح- حسبنا ما ما حدث وما خسرنا كفاية كفاية آه، آه، قاطع الطريق من يومين ثلاثة كان في قاطع طريق في مظاهرات في مدينة نصر ناس كتير جدا اتأخرت على طياراتها في المطار ناس كتير جدا كانوا مرضى ما وصلوش ناس كانوا رايحين دروسهم ما راحوش فيا ريت يا ريت نظهر جمال ديننا ونظهر جمال اخلاقنا فاصبر صبرا جميلا فهجرهم هجرا جميلا الدين ده كله جمال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه اي الجمال آه، آه، والحسن في دين الله عز وجل في كل شيء هنكمل المره الجايه احبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله إن شاء الله تعالى لا تنسوا الصلاة والتسليم على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم غدا في يوم الجمعة أحبتي نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل في الساعة السابعة إلا الربع الساعة السابعة إلا الربع إن شاء الله عز وجل سيكون موضع موعد حلقتنا القادمة السلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تعالى